إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب وفي قصه ابراهيم عليه السلام كثير من العبر قال تعالى ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين يعني أجاد أنت فيما تقول أم هازل أصحيح كان آباؤنا ضلالا وهذا أمر لا بد من توضيحه وبيانه لأنه مشاهد ومحسوس أي عادة أو أي خطأ يسري في مجتمع ما ويسكت اهل الاصلاح عنه يصير عاده راسخه في النفس يشيب عليه الكبير ويدرج عليه الصغير فاذا اراد واحد من اهل الاصلاح بعد ذلك ان يزحزح هذه العاده او ان يقف لها وقفت الجماهير جميعا ضده ولذلك فسكوت اهل العلم عن المخالفات التي تملا ديار المسلمين سيصطلي بنارها كل من ياتي بعدهم والسبب في ذلك انه اذا انكر واحد منا بدعة قائمة في مجتمعه قالوا قد كان يفعلها فلان وفلان أو على الأقل كانت تفعل وفلان حي فلم ينكر فيحتجون عليه بهذا التقليد فاعلموا أيها الإخوة أن شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه تقليد الآباء وسببه سنه الاباء لان للوالد في نفس الولد عمقا وتاثيرا ولذلك قال الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا والمقام مقام تحريض على كثرة ذكر الله اذكر الله بقدر ما تستطيع فالمقام مقام تحريض فلو كان هناك مذكور أكثر من الآباء لذكره الله عز وجل في هذا المقام كانت العرب تحلف بآبائها كما في حديث ابن عمر في الصحيحين كانت تحلف بآبائها والمحلوف به معظم لا يحلف بخسيس أبدا إنما يحلف بمفدا عظيم فكانت تحلف بآبائها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تحلفوا بابائكم وفي حديث اخر لا تحلفوا بابائكم ولا بالطواغي طواغي اللي هي الطواغيت يعني يعني يحلف باللات بالعزى يحلف براس ابيه دي كلها طواغيت ما دون الله مما يعظم التعظيم الواجب لله فهو طاغوت ايا كان اسمه وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اقول وابي وابي يحلف بابيه قال يا عمر ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم قال عمر فما قلتها آثرا ولا ذاكرا مجرد أنه يحكيها والحكاية هيكون فيها أنني قلت وأبي وأبي مجرد الحكاية رفضها عمر طالما أنه نهي عنه لا لهم عمق وتأثير في حياة الأبناء كل الأنبياء الذين جاءوا الى نبينا صلى الله عليه وسلم عورضوا بهذه السنه قوم ابراهيم قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين درجوا على ذلك التقليد واول نبي ارسل الى الناس وهو نوح عليه السلام لما جاء قومه عارضوه بسنة الآباء قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا جاء صالح عارضوه بسنة الآباء لما أتى ثمود وقالوا له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كنت إنسان كنت إنسانا محترما قبل أن تقول هذا الكلام أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وجاء شعيب إلى مدين قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا لمجرد أنت رجل بتصلي وصالح متصور دي مؤهلات يمكن أن نقتنع بهذه الدعوة ويمكن أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ما الذي جرى لك طبعا أنت الحليم الرشيد ليس المقصود بها أنه حليم ورشيد دي خرجت على وزان قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم كأنهم يقولون له أجننت أتتصور أن هذا التقى والصلاح ممكن نترك ما يعبد آباؤنا له جاء موسى عليه السلام ودعا بني اسرائيل ودعا قوم فرعون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض تاخذوا السياده والمريسه وجاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم قالوا له انا وجدنا اباءنا على امه وإنا على آثارهم مهتدون ثم بين ربنا عز وجل أن هذه سنة متبعة مع كل الأنبياء لا يستثنى منهم نبي وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون شطر الكفر الموضوع في الأرض سبب سنة الآباء من العجيب ومن المفارقات المدهشة طالما المسألة فيها تعصب للآباء طيب يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم طيب إذا كان الشيطان أخرج أباك ما ده أبوك برضه مش الأب هو الملاصق لا كل من كان أصلا لك فهو أبوك زي كل ما علاك فهو سماء كذلك كل من كان اصلا لك فهو ابوك الجد ابوك وابو الجد ابوك وجد الجد ابوك الى ان تصل الى اخر النسب وفي سنن النسائي ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه توضا يوما ثم شرب سؤره اي ما بقي من الوضوء ثم التفت الى ابنه الحسن وقال له كذلك رايت اباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فادم وبينك وبين ادم مسافة الله عز وجل يقول لا يفتننكم كما أخرج أبويكم أهو آدم ده أبوك الأول فالله عز وجل يهيج العباد ليعادوا الشيطان الرجيم قال أبوك أهو اللي أنت عمال تعارض الأنبياء بسنة الآباء طيب أهو أخرج أباك مش من فيلا ولا من قصر ولا من عمارة أخرجه من جنة الخلد على الرأي المختار عند المحققين من أهل العلم إن دي ليست جنة الدنيا إنما كانت جنة الخلد وأن الجنة إذا حليت بالألف واللام لا يعنى بها إلا الجنة معروف فأخرجوا من الجنة وليس هذا فقط إنما كشف عورته كشف سوءته تعرف كان العرب زمان لما واحد يحب يقيم حرب بين قبيلتين كان يكشف عورته إذا كشف عورته بدأ القتال سوء هذا الشيطان الملعون أخرجه من الجنة وعراه أين نخوتكم لماذا صرتم قوادين للشيطان في كل المجالات الدعاره والجنس والحروب والغيبة وإن كل شر موضوع كل شر موضوع في الأرض هو الشيطان سبب فأنا عايز أعرف بقى يعني إذا كنت يعني سنة الآباء مالية دماغك وتقول أبو أبي أبي أبي أبي طيب أهو أبوك أهو ما الذي جعلك تتحالف مع الشيطان يا ابن آدم وقد أخرج أباك وفعل الأفاعيل مما يدل على ان دي عصبيه جاهليه ليس المقصود بها ذكر الاباء او تعظيمهم بقدر ما هو مقصود الدفع في نحر النصوص والوحي والكلام ده دي اول عبره وعلى الاباء ان يستغلوا هذا الرصيد عند الابناء كثير من الاباء اولادهم يتامى بل والله اليتيم احسن حالا منهم لان اليتيم قد ينبري له عطوف يربيه ويرعاه لكن الولد ده له اب فلا يعطف عليه احد هذا الرصيد لا يستغله الاباء وكما اقول كثيرا للاباء عاملوا اولادكم معامله النبات انت لما تزرع شجرة امام البيت هي عبارة عن عود رفيع ضعيف انت بتعمل في ايه تشده بحب ليه لماذا تشده بحب لان لو سبت الشجره هتطلع على هواها هتطلع كده وانا عايز اخلي الشجره مستقيم خلاص يسهل عليك انك انت تشد الشجر هذا العود بحب سهل عليك خلاص نما الساق غلظ بيطلع الساق على الاستقامة التي تريدها أنت أنت تركت الشجرة والعود يطلع على كيفه بيطلع أعوج لو خطر ببالك بعدما يشتد عوده انك انت تعدلها تاني تخلعها من جدرها فاحنا بنقول في الاباء المهملين انا بمشي في الشوارع اجد اولاد صغار يقودون سيارات الموسيقى فيها تصم الاذان وياتي الولد ال- الذي لم الذي ليس له والد جنب اي بنت ويضرب فرمله البنت تتخض يتضاحك ال- المجان في السياره هو ده شكر النعمه انعم عليك بقدمين وكسح غيرك وليس هذا فقط واعطاك سياره وحرم غيرك الا تخشى ان تعاقب ولئن شكرتم لازيدنكم بدل ما تعمر السياره بذكر الله تحط شريط محاضره تحط شريط قران ولا كان ده تعلم الولد زي شغل الموسيقى لان انت بتشغلها وانت راكب السياره معاه وذلك جيل كله جيل اقزام فيش واحد يستطيع ان يفعل شيئا كل واحد يائس الاباء علموهم الهزيمه روح الهزيمه تصلح الكون وانت مالك امشي جنب الحيط كل عيش فسووهم بالانعام هي الانعام بتعمل ايه غير كده لهذا ضرب علينا الذل والعار اليهود دول 15 م- مليون إذا زادوا يعني بتاع 20 مليون أقل الأمم نسلا وهذا من حكمة الله أقل الأمم نسلا هم اليهود رئيس الوزراء الإسرائيلي ما عندوش غير ولد واحد مبعجر كده ولد واحد أي يهودي ما تلاقيش عنده غير ثلاثة لو هو يعني كده ثلاثة ما عندهمش نسل خالص عشان كده بيستوردوا اليهود وبيدوروا عليهم في الدنيا بحالها وده من حكمة الله الباهرة فبيحاولوا ان هم يربوا الولاد دول على عقيدة لقلة عددهم فاحنا عايزين نقول للآباء يتقوا الله وهؤلاء الأولاد مسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول ولن تزول قدم والد من ساحة العرض حتى يسأل عن أولاده واحدا واحدا اما لو ده يطلع من طوعك ويتزوج ويبقى له بيت المسؤوليه بتخف من عليك قليلا لكن يبقى عليك واجب الانكار ان كان يفعل المنكر حتى لو كان في حياه مستقله مش معنى انك انت زوجت وخلاص يعني همه راح من عليك لا يبقى واجب الانكار عمل منكر ينكر عليه ولد لا يصلي ياكل معاك ليه بعد ما تاخد طبعا معاه الوسائل يعني مش من اولها اه الترغيب والترهيب وتصطحبه للمسجد وتبذل جهدك والكلام ده عملت كل اللي عليك طلع الولد ضال خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها نوح عليه السلام كان ابنه كافرا وما عمل له شيء لكن تبذل الاسباب الصحيحه اول عبره من قصه ابراهيم عليه السلام هي خطوره سنة الآباء وأن هذه السنة يمكن أن يكون لها أكبر الأثر الإيجابي في حياة المسلمين لو صلح الآباء ابن أب صالح يطلع أولاد صالحون ده العبرة الأولى من العبر في قصة إبراهيم عليه السلام أن الرجل الواحد لو صدقت عزيمته وصفى اخلاصه يمكن ان يغير امه من الامم لا تستهن بجهدك كفرد وتقول ماذا أفعل لا والمسألة دي بينبني عليها مسألة أخرى نحن في حاجة إلى معرفتها الآن بهذا الزمان وهي مسألة الانغماس في العدو كما يقول الفقهاء ايه يعني الانغماس في العدو يعني هل يجوز لواحد ان يقاتل جماعه حتى لو كان يعلم انه مقتول قصه ابراهيم دليل من الادله على جواز ذلك ان الفرد الواحد يجوز له بل يستحب له والاستحباب اعلى من الجواز يستحب له ان يقاتل الجماعه حتى لو عرف انه مقتول بشرطين الشرط الاول ان يغلب على ظنه انه سينجو الشرط الثاني اذا احدث نكايه في العدو واذا راى قومه جبناء متخاذلين فاراد ان يجرئهم فتقدم حتى ولو علم انه معطوب مقتول لا يبعد جوازه بل استحبابه والامام الشافعي ده راي الائمه الاربعه وجماهير اصحابهم ودلائل الكتاب والسنه تؤيد ذلك الامام الشافعي يقول في الام وهذا منصوصه يقول لا ارى ضيقا على الرجل ان يقاتل الجماعه حاسرا حاسرا يعني بلا درع ما في لا لابس خوذه ولا لابس درع اللي هي اللأمة لأمة الحرب يدخل كده بجسمه لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا أو أن يبادر لأنه قد بودر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر ومدح ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقصد حديث الرجل صاحب التمرات لما كان يأكل تمرات ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن نهايته إذا قاتل في سبيل الله فقتل فأخبره صلى الله عليه وسلم أن له الجنة قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات ثم انغمس فيهم فقاتل حتى قتل اي بادر بنفسه وقاتل الجماعه من الادله على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم افرد يوم احد في سبعه من الانصار ورجلين من قريش فجاء المشركون فهجموا عليه فقال صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنه فانبرى لهم رجل من الانصار ده بيقاتل جماعه كثيرون الاعداء عرفوا ان النبي عليه الصلاه والسلام في المكان ده عايزين يقتلوه فانبرى لهم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل والمشركون برضه بعافية عايزين يروحوا له تاني قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة انبرى أنصاري ثان وثالث ورابع إلى نهاية السبعة قتلوا جميعا فقال صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا ده واحد بيقاتل قطعة من جيش المشركين وفي غزوات النبي عليه الصلاه والسلام يعني مثلا في غزوه بدر كان المش... كان المشركون ألف رجل والمسلمون والمسلمين كانوا 314 يعني كان المسلمون على الثلث من المشركين فلا فرق حينئذ أن يقاتل الواحد الثلاثة أو يقاتل الثلاثة العشرة خلاص أو الثلاثين يقاتلوا المية وانت طالع وفي غزوة أحد المشركون كانوا ثلاثة آلاف وبعد ما عبد الله بن أبي بن سلول انخذل وخد 300 من المسلمين بقي 700 مسلم يعني على قدر الربع إلا قليلا من المشركين وفي حنين وفي غزوة الخندق والأحزاب والأحابيش كانوا عشرة آلاف وكان المسلمون في المدينة دون الألفين فده قلة يقاتلون كثرة ودي ممدوح ومما يدل على استحباب ذلك ما رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعجب من رجلين هذا ليس لفظ أبي داود أبو داود اقتصر على رجل واحد هو محل الشاهد يعني أحد هذين الرجلين رجل كان يقاتل مع رفقة فانهزموا وانهزم معهم وعلم ما عليه في الانهزام من المساءلة بين يدي الله فرجع وحده فقاتل العدو حتى أريق دمه ومعلوم أن الله عز وجل إذا عجب من فعل فذلك لخروجه عن نظائره ليس له نظير ولا مثيل وعجب ربنا تبارك وتعالى حقيقي وهو دليل على رضاه فهذا الرجل بعد ما انهزم الرفق رجع لوحده لجيش المشركين يقاتله وحده حتى أريق دمه معروف لما يكون في 30 40 واحد مدجج بالسلاح وواحد فقط يحاربه معروف انه في الغالب انه مقتول وان نجاءه بعيد اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من الادله على ذلك ايضا قصه الساحر والراهب التي ذكرناها في المره الماضيه فرد واحد فكك مملكه باكملها ورضي ان يقتل في سبيل نشر دين الله عز وجل وأيضا من الأدلة على ذلك ما رواه البخاري في غير موضع من صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل عشرة رهط عينا جواسيس فلما كانوا بالهداة وهو موضع بين عسفان ومكه علم بهم جماعة المشركين وكان هؤلاء العشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري فلما علم المشركون بهؤلاء وكانت بعد موقعة بدر نهدوا إليهم بمئة فارس رام مش رجل عادي في رواية للبخاري بمئتي رجل كلهم رام العدد من مية لمئتين ودول عشرة عزل رايحين يعلموا الناس القرآن وده مئة رامن مدجج بالسلاح طالع يحارب فلما وصلوا إليهم طوقوهم عاصم بن ثابت الأنصاري لجأ إلى فدفد مكان مرتفع واعتصموا به دول بيضربوهم بالنبال ودول ليس في أيديهم غير الحجار فلا زالوا يقاتلونهم حتى قتلوا منهم سبعة منهم عاصم طبعا المشركون عملوا مساومة قالوا انزلوا على العهد والميثاق ولن نؤذيكم سلم يعني قال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أبلغ عنا نبيك وحصل بقى القتال الدائر قتل سبعة من هؤلاء الأخيار الأفاضل وبقي ثلاثة خبيب بن عدي زيد بن الدثنة ورجل آخر قالوا انزلوا على العهد والميثاق نزلوا على العهد والميثاق أول ما مسكوهم كتفوهم وربطوهم فقال الثالث الذي لم يسمى في هذه الرواية هذا أول الغدر تنزل على العهد والميثاق ولا نؤذيكم بتكتفون دلوقتي ليه؟ أول الغدر إن لي أسوة بهؤلاء وأشار إلى القتلى فجعلوا يجرجروه فأبى فقتلوه بقي خبيب وزيد بن الدثن طبعا بنو الحارث بن عامر اشتروا خبيب لأنه قتل الحارث بن عمرو يوم بدر فعايزين ياخدوا بطارهم منه وزيد بن الدثنة سلم إلى جهة أخرى طلبته اشترته فأخذوا خبيب بن عدي أسروه وضعوه في السجن حطوا على السجن امرأة سجانة ودخلت الأشهر الحرم قعدوا يتشاوروا بقى فيه وبتاع نقتله لما انسلخ الأشهر الحرم وخلاص هيقتلوه قال خبيب دعوني أصلي ركعتين صلى ركعتين تجوز فيهما صلى يعني خفيف يعني وقال لولا أن تظنوا أن بي جزع من القتل لأطل اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا فما دعا على واحد إلا قتل يوم أحد فدول عشرة في مقابل 200 العلماء اشترطوا هذين الشيطين أيضا من النصوص قال لك أن ينجو لأن حفظ النفس مقصود شرعي ولذلك المنتحر ينتظره أشد العذاب بسبب ذلك حتى أن بعض النصوص بظاهرها يدل على أنه مخلد في النار أبدا لن يخرج منها وإن كان الصحيح أنه ليس بكافر وإن كان مرتكبا لجرم من أشد الجرائم بادرني حديث القدس بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة حديث أبي هريرة من تحسى سما فهو يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن وجأ نفسه بحديدة ضرب نفسه بسكينة أو حديدة فهو مخالد في جهنم خالد مخلدا فيها ابدا ومن تردى من على جبل او من على بيت او مكان مرتفع فهو يتردى من عليه في جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ليه لانه بادر بنفسه وقد احل الله عز وجل لك ان تقول كلمه الكفر اذا طلبت منك حفاظا على وديعه الله عندك حفاظا على روحك فحفظ الروح هذا مقصود شرعي وهو احد الضرورات الخمس التي تدور النصوص كلها عليها اللي هي النفس فده مقصود وقول الله عز وجل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه طبعا الايه دي بتتفهم غلط يعني الجماعه اللي يقول لك لن تغير الكون امشي جنب الحيط كل عيش يحتجون بهذه الايه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مسألة تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى فهم في سنن في روى أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أسلم أبي عمران قال غزونا بالمدينة نريد القسطنطينية ومعنا أبو أيوب الأنصاري وكان أمير الجيش عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فالروم اعتصموا بحائط ال- البلد وما فيش حد عارف يدخل له فواحد من الشجعان قام داخل في وسطهم حتى يفرق جمعهم يعمل فوضى وفي اثناء الفوضى دي المسلمين يجدوا ثغره ويدخلوا الحصن فلما فعل ذلك قال الناس لا اله الا الله القى بيده الى التهلكه قال ابو ايوب ايها الناس فينا نزلت هذه الايه يعني احنا اللي عارفين نزلت ليه ونحن الذين نعرف تاويلها فينا نزلت هذه الايه لما انتشر دين الله عز وجل وعز الاسلام قلنا لو اقمنا في اموالنا نصلحها طبعا هم في الجهاد ليل نهار اللي عنده بستان بيطلع ربع الثمره لان مفيش رعايه الراجل صاحب البستان في الجهاد اي واحد عنده تجاره بتاع سايب التجاره يا دوب بالكاد الدنيا ماشيه فقال لك خلاص طالما بقى انتشر دين الله عز وجل وخلاص والكافرين حطوا مناخيرهم في الارض نرجع كل واحد البستان بتاعه يصلحه عشان يطلع الايه الانتاج المطلوب لو اقمنا في اموالنا نصلحها فنزلت الايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه قال ابو ايوب فالتهلكه ترك الجهاد ادي التهلكه ترك الجهاد هو التهلكة لأن ترك الجهاد ممكن ينزل البلاء العام على الناس كلها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فلما تنزل يعني ينزل تنزل سنة عامة تحصد الناس حصدا ما هو ده الهلاك هو بعين فلا زال أبو أيوب يقاتل حتى دفن بالقسطنطينية مجاهدا في سبيل الله عز وجل فهو حفظ النفس مسألة مطلوبة تضحي بنفسك إذا كان هناك عائد ولذلك العلماء قالوا إن غلب على ظنه أن ينجو فعل وإن غلب على ظنه أنه لا ينجو لكن يحدث نكاية في العدو استحب له ذلك وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد من الفوائد ايضا التي نستفيدها من قصه ابراهيم عليه السلام أنه لا يجوز وأنا عايز الكلام ده الإخوة ياخدوا بالهم منه أنه لا يجوز أن يؤخذ رأي إنسان أو تؤخذ عنه عقيدة أو منهج من المناظرات أنا بناظر واحد يخالفني في مسألة أصلية أو فرعية قررت قولا أقيم به الحجة على خصمي لا تعتقد أن هذا القول أنا أدين الله به ليه لاحتمال أن أكون أسسته على أصل الخصم لأقطعه بذلك مش كلامي يعني أنا مش مقتنع بيه هو أصل أصل من الأصول خلاص أنا عايز أفهمه وأقطعه جبت مسألة وأسستها على أصل بتاعه لأثبت تناقضه ما قصدت ان انا اقرر اعتقاد قصدت ان انا اقطع وسطه اقطع وسطه بكلامه هو باصله هو يعني القصه دي او الكلام ده ماخوذ من اني فقره في في الايات قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم تمام جابوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون طب هو كبيرهم فعل شيئا لا ما عملش حاجة ها فما تعتقدش ان ابراهيم عليه السلام يقصد المعنى لا ولذلك الجماعه اللي تعرضوا لتكذيب الحديث المتفق عليه لم يكذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات قال لك الكذب على الانبياء لا يجوز الكذب على الانبياء لا يجوز لا يجوز لاحد ان يقول نبي يكذب والحديث ده بيقول لم يكذب الا فاثبت عليه الكذب يبقى الحديث باطل لان عصمه الانبياء من الكذب دليلها قطعي وده أحاديث أحاد ومش عارف إيه وبتاع وإذا خالف الظني القطعي يقدم القطعي على الظني وإذا خالف الآحاد عقيدة مثلا في قرآن ولا متواتر لا يبقى يرد الآحاد إلى آخر الشقاشق اللي هم ألفوها وأصلوها حتى يبطلوا دلالات آيات وأحاديث طيب إبراهيم عليه السلام لما نسب الفعل لكبيرهم ولم يفعله عمل كده ليه علشان يقول لهم الكلمة اللي في آخر القصة أفتعبدون من دون الله ما لا ينفع ما لا يملك لا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ولذلك حصل لهم لخبطة لما قال لهم الكلمتين دول بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم آه صحيح طب ما هم ما بينطقوش فعلا قال إزاي الكلام وبعدين قال له إزاي ده إحنا كده هنلخبط الدنيا ثم نكسوا على رؤوسهم زي ما قلت في المرة الماضية ضربوا لخمة ضربوا لخمة خلاص جاء يعني يدوس فرملة داس بنزين هو عايز يقف لا دخل بأقصى إيه بأقصى قوته هو ده اللي عملوه ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون بيقولوا له طب ما انت عارف ان هم ما بينطقوش خرس فبتقول لي اسالهم فلما عمل لهم المساله دي وضربوا لخمه قام قايل الكلمتين اللي هو عايزهم يبقى اذا ابراهيم عليه السلام انما اسس هذا ليصل الى ما يريد فانا ممكن اسس بعض كلامي على اصول الخصم هم بيعبدوه الخصوم يعبدون الاصنام وابراهيم عليه السلام يريد ان يقيم الحجه عليه خلاص فسلك معهم السبيل بتاعهم هم مشي على الاصل بتاعهم هم خلاص كده فلما اتبرجلوا ولخبطهم وضيع لهم اصلهم قام راجع جايب كلامه الصح بقى يبقى اذا اي واحد يقرا مناظره من المناظرات لا ينسب قولا من الاقوال لعالم من العلماء المناظرين لاحتمال ان يكون اجرى هذا الكلام على اصول الخصم ليقطعه بذلك لا ليؤسس نظرا كلام مفهوم ولا انا في حالي لوحدي يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بيرد على الرافضي الذي أسس كتابا وسماه بغير اسمه سماه منهاج الكرامة خلاص شيخ الإسلام ابن تيمية قال له لا ده المفروض أنت تسميه منهاج الندامة ورد عليه في كتاب في تسع مجلدات كل حرف في هذا الكتاب درة مش كل سطر وما طرق مؤلف أبدا ولا حام طائر إنسان حول المعاني التي أوردها ابن تيمية بهذا السبك وهذا الجمع الكامل اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية أنا عايزك تشتري الكتاب ده ولما تكون زهقان وملول وعايز تتسلى اقرا فيه الكتاب ده على طول اقرا فيه رايح جاي حبه جدا حتى ان تقي الدين السبكي عمل كده ايه هائيه ينقض فيها ابن تيميه فابدى اعجابه بالكتاب وقال انه فعلا ما خلاش حاجه لما جابها بس يعيبه كذا وكذا وكذا وكذا طالما طلع له شويه يعني غضانه بتاع اسمه البذل القناعيش دول كتفوه وكل الكلام ده جاي في منهاج السنه في الاخر كده قصائد رائعه تشوف بقى ازاي الكلمات عامله زي العجينه في ايد العلماء فمن الكتاب ده مما ادانوا به ابن تيميه قال لك انه غض من منصب علي بن ابي طالب تمام يبقى ابن تيميه ده ناصبي وسموه ويلحقونه بطائفه النواصب وحاشاه الناصبي ضد الرافضي الرافضي هو الذي يسب ابا بكر وعمر ويدخلهم النار وبقول الصحابة كلهم ماتوا على النفاق ما عدا سبعة اللي هم زي الجماعة بتوع إيران دول دول كل روافض كلهم اثنا عشرية دول الناصبي ضده ينحاز لعثمان بن عفان على حساب علي بن أبي طالب العكس يعني فقال لك ابن تيمية ناصبي ليه ناصبي قال لك لأنه غض من منصب علي بن أبي طالب في مواضع كثيرة من الكتاب طب انا هقول لكم موضع واحد لان المقام ما يستوعب ما يستوعبش الواحد يقول كتير موضع واحد بس وقس عليه بقيه المواضع اللي هم بيزعموا ان ابن تيميه يغض من علي وقد اثنى على علي بن ابي طالب ثناء عاطرا في طول الكتاب وعرضه في سنن الترمذي في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه تمام عايز تنفرد بالنبي عليه الصلاه والسلام وتقول له كلمتين في ودنه قدم بين يدي نجواك صدقه تصدق بحاجه الاول وبعدين تعالى ايه اتكلم معاه على انفراد فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن ابي طالب طيب يتصدقوا بدينار قال له كتير ما يقدروش قال له طيب بدرهم قال له ما يقدروش قال له قال له امال بايه قال له بشعيره شعيرة أنا حاجة زهيدة جدا قال له إنك لزهيد ها إنك لزهيد فنزلت آية الرخصة بعديه يوم علي بن أبي طالب يقول إيه بي خفف عن هذه الأمة لأنه لما قال شعيرة حاجة بسيطة خالص يعني أي حد يقدر ينفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه كلمتين الرافضي ده عمل إيه بقى وهو عمال يجيب أدلة إن علي بن أبي طالب أولى من الكل جاب الحديث ده وقال إيه المفتري قال في الوقت الذي بخلوا فيه لأن إيه علي بن أبي طالب يروى طبعا لكن الحديث ضعيف جدا إن هو راكع ها وهو راكع لقى واحد مسكين كده فقام رميله إيه درهم واخد بالك إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هي دي بقى وهم راكعون قام رامي له الايه؟ رامي له الدرع فقال لك في الوقت اللي هم الصحابه بخلوا به لان ربنا عز وجل قال لهم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أشفقتم مع خايفين يعني ففي الوقت اللي ربنا بيقول لهم أنتوا خايفين الواحد منكم يدفع صدقة علي بن أبي طالب قام رامي له الإيه؟ رامي له الدرهم فالمفتري ده يقول إيه؟ يقول شوف خافوا وشحوا وبخلوا إن هم إيه؟ يقدموا صدقة لكن علي بن أبي طالب رمى الدرهم قام ابن تيمية قال له إذا كانت المسألة كده فأبو بكر الصديق تصدق بماله كله ولم يتصدق علي بفلس فاحنا عايزين نوازن بقى لأن علي بن أبي طالب لم يكن غنيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء لما بيقسموا الفقراء والأغنياء والمتوسطين بيحطوا علي بن أبي طالب في الفقراء خلاص لانه لم يكن له مال لم يتمول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم انما المال جاله بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ال- الذي جاء بماله كله لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم وقال آه، ندب المسلمين للصدقات ابو بكر الصديق حديث انتم عارفين عند الترمذي وغيره جاء بماله كله هو عمر قال لا اسابقنه اليوم هسبقه المره دي بقى كل مره يسبقني يسبقني راح جاب نص فلوسه وجاب يا عمر ما تركت لا قال له تركت مثله جاء أبو بكر الصديق ما تركت لي قال تركت لهم الله ورسوله جاب ماله كله فقال عمر لا جرم لا أسابقك بعد ذلك أبدا أتعب من خلفه أبو بكر رضي الله عنه يبقى في الوقت ده هو أبو بكر الصديق الوقت طبعا اللي كان المسلمين في حاجة إلى فلس مش درهم إلى فلس يتصدق بماله كله وعلي بن ابي طالب لم يتصدق في مقابل هذا بشيء في هذا الوقت يبقى من اولى ومن احق لو انت هتذم يعني والكلام لا يبقى ابو بكر اولى تمام بل في حاجه كمان عو- عمر بن الخطاب ما هو تصدق بنصف ماله ولم يتصدق علي بفلس تمام مش كده كمان ده عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بأكمله من جيبه ودي حاجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة لما ندب المسلمين إلى جيش وسمي جيش العسرة لأن كان الناس معاش فلوس خالص مفاليس وعايز يغزو الروم اللي هو في غزوة تبوك طلع المنبر النبي صلى الله عليه وسلم وندب الناس إلى ال- من جهز جيش العسرة فله الجنة ما معهوش فلوس عثمان بن عفان قال له أنا هذه مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله البردعة والعدة عليها وج... يعني جمل مجهز للقتال فندب الناس من جهز جيش العسرة فله الجنة قام قايم عثمان برضه قال له وهذه مئة بعير بأحلاسها وأقتابها ندب الناس أم أم عثمان بن عفان لثالث مرة وقال وهذه مئة بعير بأحلاسها وأقتابها 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وفوق كل ده تصدق بألف دينار عشرة آلاف درهم فوق كل ده فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم خلاص إيه، عمل اللي هو عايزه طبعا آه، مش يعمل اللي هو عايزه يعني لا خلاص يعني غفر له لو شاء عثمان ألا يتقرب ببر ولا خير بعد الآن كفاه تجهيز جيش العسر في الوقت الذي لم يدفع فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلسا واحد أدي طريقة ابن تيمية يبقى ده في غض من علي بن أبي طالب لا ده في إلزام للخصم على أصوله الخصم بيقول ايه بيقول شحوا ان يتصدقوا فرمى علي بدرهم قال له درهم ده انا هجيب لك بقى مش درهم بقى ده انا هجيب لك بقى اللي هم عملوه ادي ابو بكر عمل كذا وعمر عمل كذا وعثمان عمل كذا اللي انت عمال ت- تتهمه بالفسق والعصيان و- وانهم من اهل النار يبقى لو القصه قصه بقى فلوس ودراهم والكلام ده لا يبقى علي بن ابي طالب ما عملش حاجه خلاص ادي طريقه ابن تيميه فهل ابن تيميه اي انسان عاقل يعني بيفهم ولوثه التعصب لم تزل عنه انصافه ولا عقله يتصور ان ابن تيميه بيغض من علي بن ابي طالب بهذا لا يبقى اذا هو سلك اصول الخصم في الرد عليه فقطعه بذلك فلذلك في باب المناظرات اقول تاني لما يكون في واحد بيناظر واحد وقال قولا في المناظره لا تاخذه بلازم قوله لاحتمال ان يكون اجرى القول على اصول الخصم ليلزمه الحجه بذلك عشان كده ما باخدش كلام العلماء المناظرات لكن باخدهم من كتبهم المصنفه التي صنفوها لبث العلم ده اللي انا بقى اقدر ادين واقول له انت قلت كذا وعملت كذا وخليت كذا تمام من من الفوائد التي تؤخذ من قصه ابراهيم عليه السلام قال لهم افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم طيب ما لا ينفعكم شيئا ماشي انا اتبعت عبدت ربي لينفعني ينزل علي الرزق ويديني الصحة وينجيني من أعدائي والكلام ده لكن يضرني أعبده إزاي وهو بيضرني ها والمسألة دي جاية في كثير من آيات القرآن ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ها فازاي بقى الحدوته دي ايه بقى ايه بقى يضر دي قال لك من خصائص الالوهيه القدره المطلقه القدرة المطلقة دي معناها أنها أينما اتجهت أثرت. تمام؟ يعني شوف مثلا لما جماعة بنو إسرائيل عملوا العجل وعبدوه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه طيب ده انا هقول لكم حاجه تعرفوا ان هو مش اله افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ها يعني بيقول لهم يعني انتوا مش شايفين ان هو ما بيتكلمش والاله متكلم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا والإله يضر وينفع قال لك بص بقى الضرر يكون على أوجه يضر عدوك تمام يبقى ايه كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ان يهلك عدوك ما هو ده ضر ده ده ضرب وهو داخل تحت نفعك دي ما فيهاش مشكلة لا احنا عايزين يضرك انت يضرك انت عايزين المعنى ده نكشفه لان المعنى الاولاني داخل تحت ايه تحت النفع ما هو لما يضر عدوك ما هو نفعك تمام لا انا عايز بقى يضرك انت انت وانت عبده يضرك قال لك اه ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون في واحد بقى واخد في وشه ما فيش حد موقفه والرجل ده مثلا سبق له في علم الله عز وجل انه انسان مرضي عنه خاتمته تبقى كويسه وداخل في الدنيا وطايح فيها أم كالسحب لما كسحوا بقى ضره اه لكنه نفعه يبقى الضر له متعلق يبقى الضر له متعلق ننظر بقى لما كسحه أضره فالضر إنما هو ضر لهذا الإنسان هو أرى أنه ضر تمام لكنه في الواقع نفع له يبقى الضرر إذا جاء من رب العالمين إما يأتي لمصلحة العبد وإما يأتي عقوبة يعني الابن الوحيد لأبيه اللي كل ما الأب مثلا يجي عليه هاجس كده إن الولد ده يموت تلاقيه هو هيموت مكانه مجرد أن يهجس الهاجس بس إن الولد ده يموت مات الولد مصيبة عند الأب ولا لا طبعا مصيبة ومن أعظم المصائب حتى لو كان رجلا برا تقيا ده سفيان الثوري كان له ابن اسمه محمد وما كانلوش غيره مرة من المرات محمد معدي قدامه كده فايه كأنه عجبه يعني فقال يا بني بينه وبين نفسه كده يا بني لو مت فاحتسبتك خلاص بينه وبين نفسه كده فمات قيل له وهذا الاثر رابنا بالدنيا في كتاب العيال قيل له ماذا فعلت يوم مات محمد قال بلت دما ألا منين تموت فأحتسبك ومنين الحزن عليه لدرجة أن ينزل الدم في البول خلاص الأولاني ده حتة إيمانية كده بتاعت سفيان قال لك ما هو أصل الولد صغير لو مات صغير يبقى هو نجا ليه لأن إيه لم يجب عليه القلم وبعدين أنا كمان إذا احتسبته بني لي بيت في الجنة ومش كده بس ده قبل ما أدخل البيت ده هو اللي هيمسك الحلقة بتاع الباب ويفتح لي القصر يبقى ده من باب المكاسب الأخروية لا شك أنه خير بدل ما يكبر ويمسح بيا الأرض ها ويضحك عليا الناس ويجيب لي ضغط دم ويحرق دمي وبهدلني وجرجرني لإسام الشرطة والكلام ده ويشرب بانجو وروبي المصحات والكلام ده لا أنا لو أعرف إن الحدوتة هتبقى كده لا ده يموت ها فيقوم بقى إيه ربنا سبحانه وتعالى يوم يقبض الولد وهو صغير يبقى الولد بقى ايه لم يجعل القلم والاب صبر واحتسب ويبقى له بيت في الجنه والكلام فده لا شك انه ضر بالنسبه للولد لكن فيه منفعه اذا كانت بشرطها الاحتساب والصبر وعدم الجزع والواحد يتسقط على مقدور الرب على قدر الله سبحانه وتعالى والكلام ده وتعرفين الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول الملائكة أقبضتم روح ولد عبدي أقبضتم ثمرة فؤاده وفلذة وفلذة كبده كده قالوا نعم يا رب ماذا قال قالوا حمدك واسترجع قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أو سموه قصر الحمد تمام والرجل اللي هو في كما رواه النسائي الرجل اللي هو جاء كان بيجالس النبي صلى الله عليه وسلم وكان له ابن برضه وحيد بيحبه كده والولد بقى انت عارف يتنطط على كتاف ابوه على رجليه وبتاع وابوه عمال يلعبه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معاه فبيبان على طول لعب المحب وعينيه بتنطق انت عارف اللي بيحب واحد عينه بتنطق تنطق بالحب تلاقي وشه كله منور اذا ايه اذا كان قلبه مسرور يعني فولد واحد لعب ابنه الوحيد والكلام ده المهم ثلاث اربع ايام الراجل ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم سال عليه قال له ده ابنه مات طبعا لما في مجلس من المجالس النبي صلى الله عليه وسلم ساله قال اتحبه قال احبك الله كما احبه يعني ما فيش بقى فيش حد يقول اكتر من كده في الحب يعني لو ربنا احبك زي ما انا بحبه يبقى نلت الرضا يبقى حبه لابنه شكله ايه بقى عظيم الواد ده مات بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف بقى عارف بقى المقاساة التي يقاسيها الوالد على موت مثل هذا الولد راح له بقى قال أما ترضى أنك لا تفتح بابا من أبواب الجنة إلا سبقك إليه قال رضيت هم لما يقولوا رضيت بيبقى راضي والرضا مش معناه زوال الحزن من القلب لا إنسان حزين لكنه مستكين وراضي بالقدر بما قدره الله عليه مش معنى ذلك الحزن يطلع لا الرضا مش معناه السرور ابقى مبسوط كده و- وقلبي كده مليان بالفرح لا يعني ده بيفكرني باللي عمله الفضيل بن عياض يوم مات علي تعرفين علي ده كان حدوته لوحده علي بن الفضيل بن عياض كانوا يقولون علي لو عاش لكان خيرا من أبيه وعلي ده كان يسمع قرآن يغمى عليه عشان كده مرات الفضيل أم علي كانت تقول للفضيل وانت بتصلي إمام بص لقيت الفضيل ما تقراش بآيات النار ليه بسرعة على طول يقع فمرة الفضيل بيصلي فبص ورا ما لقاش علي أرى بقى واخد- فإن عذاب ربك لواقع أو وقفوهم إنهم مسؤولون آية من الاتنين دول علي أغشي عليه خلصوا صلاة وخدوه تلات أربع أيام بسورة فعلي ده ابن الفضيل بن عياض لما مات الفضيل زعل عليه جدا وقال كان يعينني على الحزن الحزن والخوف من الله الخوف من النار والإخبات وكان علي يقول لأبوه الفضيل بن عياض يا أبتي سل الذي وهبك س- سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة ويتلو قوله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين علي ده بقى مات فالفضيل بن عياض قعد يضحك يضحك في الجنازة كده و... فبعض الناس لما شاف فضيل بن عياض بيضحك استشكل الموضوع قال لك طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على ابراهيم وقال له إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون والفضيل بن عياض عمال يضحك يعني الفضيل أكثر رضا من الرسول عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يبكي والفضيل بيضحك فعرضوا المسألة دي على مين؟ على ابن تيمية الإمام الموفق وتعرف العلم ده فهوم وإلهام ولما بنينا المسجد ده سميته مسجد شيخ الإسلام وأحب إن أي إعلان فيه يعلن بشيخ الإسلام ليه عشان خصوم ابن تيمية غصب عنهم يقولوا شيخ الإسلام يقول عاجبك اللي بيحصل في شيخ الإسلام ها لازم يقولها غصب عنه أنا ده كان قصدي حاجة بقى إيه حاجة من الأسرار بقى ها خصوم ابن تيمية لازم يشيخوه حتى اللي بيكفروه وحتى اللي بيفسقوه لو حب يذم المسجد ده يقول له مسجد شيخ الاسلام ع- واخد بالك كده؟ لو يمدحه يقول شيخ الاسلام شيخ الاسلام ال- العظيم الكبير ده هو لما سئل عن العمليه دي قال لا فعل نبينا اكمل ليه المطلوب من العبد عبوديه ده معنى كلامه يعني مطلوب من العبد عبودية في كل حركة وسكنة في حياته. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة فيه عبودية الصبر وعبودية الرضا. تمام؟ وعبودية الرأفة والرحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم اتسع قلبه لهذه الانواع من العبوديات عبوديه الرضا فقال ولا نقول ما يغضب الرب يستسلمون لحكم الله دي عبوديه الرضا وعبوديه الرافه والرحمه اللي هي ظهرت في البكاء وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون فاتسع قلبه لذلك أما قلب الفضيل فضاق عنهما جميعا معرفش يلمهم الاثنين فلما ضاق قلبه عنهما قدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة شوف ال- شوف التوفيق اه ابن تيمية ده ما جاش زيه اتقفل الباب بعديه في معناه ما اقصدش يعني ان الامه عقمت لا بس في معناه اللم لمة العلوم اللي لمها ما فيش حد جابها بقوته اه جاب عليه طبعا كثيرون من العلماء الافاضل اللي هم افضل منه في بعض العلوم بس مش في مجموعه يعني مثلا الحافظ ابن حجر العسقلاني افضل منه في الحديث مثلا يعني لكن ابن تيميه لكن ده في الحديث بس فانا اقصد ابن تيميه في مجموع ما احرزه من علوم كله على بعضه كده اجمالا ما جاش حد في معناه يعني بالقوه والجزاله والاحاطه بتاعت شيخ الاسلام رحمه الله عليه يعني. فاحنا عايزين نقول يا اخوانا مساله الضرر دي مساله نسبيه وقع ضرر اه ضرر بالعدل مات ابنه يبقى ايه ده ضر بالنسبه له لكن هو نفع لو كان يدري إذا بقى استقاموا وقدم بقى الرضا بالقدر والكلام ده انقلب نفعا إذا سخط وسب ربه والكلام ده يبقى ضره يبقى كويس يبقى ده ما ينفعش بقى لأنه يتقص واحد عمال يعمل في مثلا يلم الفلوس من أي حاجة يجيب قروض بنوك ويجيب مش عارف ايه وعمال يعمل مصنع ساب يبني المصنع ومصنع وكمان مصنع وكمان مصنع وكمان وبعدين قام جاي قاصصه له كله فيقوم هو يقول المخزول ده يقول ايه ماشي ما اصل انا مأمن عليه مأمن عليه يعني ايه يعني يولع في ده ها ما انا مأمن عليه يعني اموال التأمين هتبنيه لي تاني مثل هذا العبد الخاسر لما لو عامل ربنا بالخطة دي لن تقوم له قائمة أبدا طالما انه ماشي كده يبقى البني ادمين اللي زي دول لما ربنا سبحانه وتعالى يكسحهم يضرهم ده في نفع للمجتمع وفي عقوبه لهذا المعاقب يبقى الاله تبارك وتعالى من خصائصه انه يضر يضرك انت لمصلحتك يعني في بعض الاحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سبقت للعبد من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه وعايز يبلغه وهو مبلط في الخط لا بيحفظ ولا بيقوم الليل ولا بيتصدق ولا بيصوم تطوع ولا بيعمل حاجه مبلط في الخط بس ربنا سبحانه وتعالى كتب له مثلا هيكون في الدرجه الفلانيه هو تحت اهو طيب ما الدرجه الفلانيه دي عايزه شغل وهو ما بيشتغلش وسبقت الحسنى للعبد ده من الله ينزل عليه مصيبه وبعدين يتفضل عليه بالرضا عن المصيبه كمان فيقوم بقى المصيبه دي تاخد المسافه دي كلها مره واحده بالمصيبه دي ومواصل للايه للمكانه التي سبقت له من الله تبارك وتعالى فابراهيم عليه السلام بيقول لهم ايه افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون كلمة أف ودي الفايدة الإيه؟ الأخيرة اللي إحنا هناخدها القصة مليانة الحقيقة فوائد دي الفايدة اللي هناخدها آخر فايدة النهاردة. أف لكم ولما تعبدون، أف كلمة تضجر. كلمة إيه؟ تضجر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ قال ولا تقل لهما أف. فهذا أقل أنواع الضجر. انك تقول اف عشان كده قال ولا تقل لهما اف اي لا تسئ لهما ادنى اساءه ادنى اساءه ما فيش بعد اف حاجه دي اقل حاجه العلماء قالوا ان ده في جواز ان يظهر الانسان الانكار ولو كان يضره اذا قدر قلبه على ذلك ودي انا هربطها بمساله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه في مساله الانغماس في العدو قال لك انغمس في العدو بشرط بشرطين الشرط الاولاني انك احتمال تنجو الشرط الثاني ان تحدث نكايه في العدو لكن لا كده ولا كده لا يبقى مصلحة حفظ نفسك مقدمة لأن أنت رحت وما جبتش منفعة للمسلمين لو في منفعة للمسلمين ماشي يعني بيذكروا بيذكر العلماء قرطبي وغيره ان في مره المسلمون كانوا يقاتلون قوما يقاتلون على الفيله المسلمين بيقاتلوا على الخيول والجماعه اعدائهم بيركبوا الفيله فالفيل انت عارف بقى الفرس اول ما شاف الفيل نفر خاف منه قال له طب ده احنا هنحارب بكره ولو الخيول نفرت من الفيله يبقى هننهزم خلاص قام واحد من المسلمين جاب طين ورسم الفيل وعمل له زلومه وبتاع ودخل عليه الفرس الفرس هاب منه دخل الفرس مره واثنين وثلاثه لحد ما الفرس ايه خد على الفيل وحط له العلف جنب الفيل اللي هو عامله عشان ياكل وبتاع ويعرف ان ده ايه يعني ما فيش منه اذى يعني تمام آه. ده ده مسدد واحد يقول طيب ما هو اصل الرسم الصور المجسمه والتي لها ظل ومش عارف ايه والكلام ده ما هي محرمه نقول له طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اباح العرائس لعائشه وهي مجسمه ها وعائشه رضي الله عنها لما اتجوزت خدت عرايسها معاها ما هي اتجوزت بنت تسع سنين ها والجماعه المستشرقون يعني بياخدوا من دي طعن على النبي عليه الصلاه والسلام ها يقول لك ازاي بنت تسع سنين ايه يعني اه بنت تسع سنين طبعا الجماعه المستشرقون دول بيلاقوا البنت بتوصل ل 23 سنه ولم تحط بعد يقول لك تسع سنين واتجوزها ازاي اه البلاد الحاره دي مساله مختلفه تلاقي بنات البلاد الحاره بيحضن اسرع بكثير من بنات البلاد البارده تاخد بالك ازاي؟ عشان كده مسألة البلوغ والحيض والكلام ده دي بتاخد عليه حرارة البلد وجو البلد والكلام ده. فعائشة رضي الله عنها كانت امرأة مكتملة كاملة وهي بنت تسع سنين. بس كانت بتحب تلعب بالعرايس. فكان لما راحت بقى بيت النبي صلى الله عليه وسلم خدت العرايس معاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه وعارف ان عائشة بتلعب بالعرايس، تقول عائشة فكان يسرب إلي البنات يلعبن معي. لو هو ماشي كده لا واحد يقول له روح العبي معاه مثلا بالعرايس وبتاع والكلام ده طيب طب ما العرايس دي مجسمه ايه؟ ما هي لها ظل يعني ايه؟ لها ظل يعني تيجي في الشمس كده وتوقفها ترمي ظل على الارض. ادي معنى الصور التي لها ظل. خلاص؟ لكن الصوره الفوتوغرافيه دي ما لهاش ظل الا جسم الصوره نفسه الورقه نفسها. تمام كده؟ طيب النبي عليه الصلاه والسلام لما اباح في الوقت الذي حرم التماثيل المجسمه أباح العرايس المجسمة ليه؟ العلماء قالوا للمصلحة الراجحة وهي إن البنت بتتدرب على الأمومة وعلى الحنان تلاقي البنت واخدة العروسة جنبها ومغطيها بالبطانية وعمالة ترضعها وعمالة مش عارف تعمل إيه وعمالة تأكلها زي ما أنتوا كلكم عندكم بنات وبتشوفوا الإيه المسألة دي تطلع البنت عندها حنان قال لك دي مصلحة راجحة فيبقى أنا يبقى ايه يبقى ناخدها من النهي العام اه طب مصلحه راجحه دي ارجح من العروسه بقى الفيلة الخيول خايفة من الفيل طب لو حاربنا بكرة والخيول كلها خافت ورجعت لورا طب ما الجيش كله سيزول عن بكرة أبيه فلما يعمل المسألة دي إيه والخيول والكلام ده يبقى إيه أنس الإيه أنس الخيل بهذا الفيل عشان يوصل لله فإحنا عايزين نقول في مسألة في حفظ النفس يا تجيب منفعة للمسلمين يا لا يبقى منفعة حفظ نفسك مقدمة طيب النهاردة النكاية في العدو وهرجع للمسألة بتاعتي مرة ثانية مثلا اللي بيحصل للمسلمين في فلسطين وبيفجروا نفسهم والكلام ده وبعض الناس يقول لك منتحر والحدوته دي. طبعا مساله الانتحار دي مساله بعيده. وانا ارى ان اولى الناس بالفتوى هم علماء البلد. اللي شاف ابوه بيتفتح بطنه وامه بيتفتح كرشها وابنه بيتحط تحت الدباب. هم عارفين ظروفهم. وطبعا مقتل اي يهودي فيه نكايه في اليهود، انا لسه بقول لكم في الخطبه. شارون ها ما عندوش غير تيس واحد عجل واحد ده اللي قدر يخلفه شارون بقى اللي هو اللي قد كده ها ما عندوش غير عيل واحد بس وتشوف آه، اليهود اي واحد عنده عيلين ثلاثه بس عشان كده في حرب اكتوبر في حرب رمضان لما طلع الملف بقى بتاع حرب اكتوبر ملف وثائقي اربع مجلدات كانت نشرته الاهرام وقرات بقى الجانب العسكري في الملف ده اكتر حاجه كانت الدوله اليهوديه خايفه منها ان يطول زمن الحرب وكان من الخطط بتاعتنا ان يطول زمن الحرب ليه كل ما يطول الزمن في فاقد بشري عندهم الفاقد العسكري والسلاح والكلام ده ممكن يتعوض ما هو في يوم 23 اكتوبر ما هو حصل جسر جوي من امريكا ل... لليهود وكانت الطيارات ما بتجيش عشان يركبوها كانت الطيارات جايه فيها بنزين تنزل تطير على طول واخد بالك فكانوا خايفين ليه لان الرجل في دول الدوله اليهوديه الرجل بيبقى جندي ومزارع وتاجر واب في نفس الوقت فما عندهمش سعه فمقتل اي واحد لو قتل اليهود في مقابل يهودي واحد ألف عربي هم الخسرانين برضه لأن الواحد عندهم حاجة, حاجة كبيرة جدا فقتل الواحد من اليهود يحدث نكاية في العدو فعمالين ضاربين علينا ال- ال- الارهاب وضاربين علينا الذل والكلام ده ولا يخرج ده يمكن شفتوا انتوا ال- في المعبر اليهودي المسلمين اللي 15 يوم نايمين مش عارفين يدخلوا بلدهم على المعبر الموجود هناك 15 يوم انت معاك اسرتك معاك مراتك ومعاك عيالك عرضك ده واحد عايزه تروح الحمام تروح تروح ما تروح فين تعمل ايه 15 يوم حاجة أي بني آدم يخرج عن نطاق شعوره أمام هذا الذل والعار فيبقى لما يجيش واحد يقول لا ده هو ألقى بيده للتهلكة وهيعمل إيه في مقابل المدرعات والبتاع لا هي قا- قاعدة الانغماس في العدو أيه الأئمة الأربعة قالوا بجوازها ومنهم من قال باستحبابها بل الإمام أحمد في منصوصه في رواية صالح لما سئل عن واحد وقع في اسر العدو قال يقاتل فيقتل احب الي من ان يؤسر الاسر شديد يقاتل ويموت احسن له. فاحنا عايزين نقول مساله بقى ضبط مسألة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مربوطة بالإيه بالضوابط التي ذكرناها نرجع بقى لمسألة إيه أف لكم فقالوا إن يجوز للرجل أن يجهر بهذا الإنكار إن لم يترتب عليه مفسدة إبراهيم عليه السلام مؤيد من ربه تبارك وتعالى ولما أقام عليهم الحجة وضربوا لخمة ما عرفوش يردوا عليه كانت النتيجة حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فقدوا الحج زي فرعون ما قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين خلاص وصلنا للنهاية مش عارف يجيب حجة مش عارف يعمل حاجة فقال له هو السجن يا يا تسيب اللي انت فيه خلاص وصلنا لسقف الموضوع قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يؤيد العبد من قبل ربه إذا استقام على منهجه يعني شوف في قصة الجماعة اللي احنا ذكرناهم اللي كان أميرهم عاصم بن ثابت الأنصار ها الذين قتلهم المشركون لما عاصم بن ثابت الأنصاري قال أن لا أنزل في ذمة كافر بعد ما قو- ما قتلوه جماعة قالوا طب هاتوا لنا راسه لأن كان عاصم ده قتل رجلا عظيما إيه من عظماء قريش قالوا عايزين راسه عشان نشفي غليلنا ونقول للناس كلها أدي راسه خدنا بطار ال- المقتول فلما ذهبوا ليحتزوا رأسه أرسل الله عليه الدبر الدبر اللي هو ذكور النحل فجأة كده لقوا نحل كتير حوالين الجثة فما عرفوش يوصل قال لك النحل ده بالليل بيمشي خلاص دي الرواية دي بره البخاري فلما ذهبوا ليلا ليحتزوا رأسه ارتفعت جثة عاصم فما قدروا على شيء منه فكان عمر بن الخطاب و... و... وعاصم ده جاء حمى عمر بن الخطاب عاصم بن ثابت آه لما ذكر عمر بن الخطاب الواقعة دي قال إن الله لا يحفظ عبده المؤمن بس يحفظه إمتى إذا حفظ الله في حياته عاصم بن ثابت قال لهم إيه أنا لا أنزل في ذمة كافر ده وهو حي ووفى ورضي أن يقتل ولا ينزل في ذمة كافر تمام فبعدما مات وفى الله له إن تنصروا الله ينصركم وقال صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين